بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة يدعو أصحابه يدعو كل الناس من حوله ويعلمهم جميعا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا محمد نبينا بدور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة رسول الله النبي عليه السلام ما جاش عشان يحارب ولا عشان يقتل ولا عشان غنايم ولا عشان غزوات ولا عشان أي شيء النبي عليه السلام ما جاء إلا ليعبد الناس لرب الناس رسول الله هو سيد الأولين والآخرين كما جاء في الصحيحين لذلك كان أشد الناس بلاء هو الحبيب محمد رسول الله وان هناك اكثر من ان يتعرض النبي عليه السلام لاكثر من اربع محاولات للقرآن رغم ذلك تحمل كل هذا الاذى من اجل ان يدعوهم الى الله عز وجل في فؤادي هام بك يا هادي قلبي وفؤادي هام بك يا هادي زادي وذوادي يدعو محمد نبينا فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم لئن شئت يا رسول الله لاطبقن عليهم الاخشبين فبما يرد نهر الرحمه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش رحمة للمؤمن بس رحمة للمؤمن والكافر قال لا قال لا, قال لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في المدينة من عمر ساحاته بالذكر وآياته من عمر ساحاته بالذكر وآياته من رفع راياته من برقع نبينا قعدوا يكرموا الثمامة آية الإكرام لأمر النبي مع إنه مين اللي حاول يقتل النبي ثلاث مرات عشان تعرف بس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول الله كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحضر حمي الوطيس كنا جميعا نتقي برسول الله رسول الله رحم الله رجل ايه رايك تدفع كام عشان تشوف النبي صح طب تدفع كام عشان تشوفه ويدعي لك اكيد اكتر اهو بيدعي لك هو من غير ما تشوفه رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ده انا بقول لك لو تعرف تحب النبي ربع الحب اللي هو حبه لك قد ايه النبي عليه السلام كان بيحبك شوف قد ايه النبي عليه السلام صبر وتحمل الاذى عشان انت تبقى موسى عشان انت تبقى محجبه رسول الله معقول بعد ده كله النبي يعمل كل ده عشان خاطري وانت مش عايزه تلبسي الحجاب اللي النبي امر بيه
خصوا بالشفاعة رب العرش ساعة خصوا بالشفاعة رب العرش ساعة نرجو الشفاعة طاعة في جنة نجينا
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شوط للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة
محمد نبينا بدور ودينا محمد نبينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع محاضرة بعنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالله عز وجل اصطفى المسلمين من البشر واصطفى المؤمنين من المسلمين واصطفى الأنبياء من المؤمنين واصطفى الرسل من الأنبياء واصطفى أولي العزم الخمسة من الرسل اصطفى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم ثم اصطفى الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما السلام ثم اصطفى محمدا على سائر الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فشرح له صدره ووضع عنه وزره وأعلى له قدره وزكاه الحق جل وعلا في كل شيء زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم وزكاه كله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم يقول جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن والكافر فلقد كان كل أمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفرت بنبيها كان الحق جل وعلا يستأصل تلك الأمة كلها إلا من آمن منهم بالله جل وعلا وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عز وجل عذاب الاستئصال عن جميع الأمم الكافرة تكرمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بل يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما يقول رسول الله رحمة للبر والفاجر فمن آمن بالنبي رحم في الدنيا والآخرة ومن كفر بالنبي رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة قال جل في علاه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق من قال يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد قد لامني فيه الكفور ولو ضرى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد تعالوا نبدأ مع بعض درس الليلة بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم يا جماعة الناس كلها الدنيا كلها الدنيا كلها كانت في جاهلية وشر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام أرسله الله عز وجل ليس رحمة بالمؤمنين فقط رحمة بالمؤمنين والكافرين والإنس والجن رحمة حتى بالدواب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها كانت في جاهلية وشر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إيه الدليل على كده حديثين بعد ما صلى على حبيبه الحديث الأول رواه البخاري عن سيدنا حذيفة بن اليمان أنه قال يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله عز وجل بهذا الخير الذي جئتنا به إذا فده إثبات إن فعلا الأمة كلها والبشرية كلها كانت في جاهلية وشر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الكلام ده امتى يا جماعة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ربنا قال ايه ماذا قال جل وعلا قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل قبل بعثة النبي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ينذر الناس ويحذرهم من عذاب الله ويرغبهم في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نعيش الليلة مع الحبيب نعرف ونشوف صور جميلة من رحمة النبي بالأمة وبغير الأمة لما نزل على النبي عليه السلام والحديث رواه مسلم قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين عمل إيه النبي طلع فوق جبل الصفا ونادى على بطون قريش يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني هاشم فلما اجتمعوا جميعا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا ثم خص النبي بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام وقال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا يبقى وأنذر عشيرتك الأقربين النبي عليه السلام حس إن لازم لازم يعلم أقرب الناس إليه وينذرهم من عذاب الله عز وجل تعال شوف معايا صورة تانية في حديث رواه البخاري ومسلم النبي عليه السلام في يوم الأيام وقف وشوف رحمة النبي عشان تعرف قد إيه أنت غالي عنده يا ريت هو يكون غالي عندك ربع غلاوتك أنت عنده صلى الله عليه وسلم شوف مرة جلس النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وتذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رب أمتي أمتي فنزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله إن الله عز وجل قد أرسلني إليك حتى أسألك ما الذي يبكيك وهو أعلم جل وعلا فقال أبكي من أجل أمتي يا جبريل فصعد جبريل إلى الحق جل وعلا وقال يا رب إنه يبكي من أجل أمتي فقال جل وعلا ارجع إليه يا جبريل وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا يا سلام شوف قد إيه الرحمة شوف قد إيه النبي عليه السلام تعب عشان يبلغ رسالته للأمة ويعني ماذا- كيف أن الأمة ملأت على النبي صلى الله عليه وسلم قلبه وفؤاده كيف أنه امتلأ قلبه حبا وشفقة على الأمة والأمة حتى يومنا هذا لم تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم المهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة يدعو أصحابه يدعو كل الناس من حوله ويعلمهم جميعا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا جماعة النبي عليه السلام ما جاش عشان يحارب ولا عشان يقتل ولا عشان أي شيء ولا عشان غنايم ولا عشان غزوات النبي عليه السلام ما جاء إلا ليعبد الناس لرب الناس والدليل على ذلك ما قاله تلميذه النجيب ربعي بن عامر لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس فسأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال له الحاجة اللي تعلمها من النبي قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة يا سلام يبقى النبي عليه السلام ليس له أي هدف إلا أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد يدعو كل الناس من حوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورغم ذلك مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد يا جماعة لا مالا ولا جاها ولا منصبا ولا صيتا ولا صيتا ولا رئاسة ومع ذلك عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا به ما لا يفعل يعني أنا أنقل لكم صور بسيطة جدا من الإيذاء الذي تحمله النبي عليه السلام والنبي عليه السلام أخبر عن ذلك في حديث رواه الترمذي سند صحيح قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين كما جاء في الصحيحين سيد الأولين والآخرين هو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أشد الناس بلاء هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام في يوم من الأيام ماشي في بعض طرق مكة وألقوا التراب فوق رأسه فرجع النبي إلى بيته فوجد ابنتيه في البيت فقالت له يا رسول الله أنت يفعل بك كل هذا وأنت رسول الله فتبسم النبي ومسح التراب من على رأسه ولحيته وقال يرحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر ولا يفهم من هذا الحديث ان سيدنا موسى كان يؤذى اكثر من النبي لا ده النبي عشان بيقول اوذي باكثر من هذا الموقف لا يقصد كل الايذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم قال اوذي باكثر من هذا فصبر وده درس تاني ان احنا نتاسى بكل الصالحين من قبلنا لو الواحد حصل له اذى حصل له ابتلاء حصل له اي شيء يتاسى بالصالحين الذين صبروا على الابتلاء من قبلهم قام النبي عليه الصلاه والسلام يدعوهم اترمى التراب على راس النبي ووضع سلى الجزور كما في الصحيح وضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد له ناصرا ومعينا بعد الله عز وجل إلا بنيته فاطمة أزاحت سلى الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بل جاءه عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه في يوم من الأيام يا جماعة عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي ألقى سلى الجزور على ظهر النبي جاله مرة تانية وخنق النبي وبصق في وجهه الشريف وكان الكلام ده ليه قصة ايه القصة ان عقبة بن أبي معيط في يوم من الايام دعا اشراف قريش من الكفار والمشركين الى الطعام في بيته ودعا من بين هؤلاء دعا النبي عليه الصلاة والسلام فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني من عادة العرب اللي هم عندهم الكرم والجود وكان عيب قوي انك تخش بيت واحد ولا تاكل عندهم فعزم عقبة بن أبي معيط على النبي فالنبي أبى وقال يعني النبي عشان أصلا قبل هذه الدعوة من باب ان هو يدعوهم إلى الله عز وجل مش من باب موالاة الكافرين حاشا لله فالمهم فالنبي عليه قال لا أذوق طعاما عندك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط حس إن ما ينفعش إن أنا إيه، إن أنا أخذل هذا الضيف الكريم فقال له خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقالها من وراء قلبه فاكتفى النبي بالظاهر وجعل الباطن لله عز وجل وأكل النبي في بيت عقبة بن أبي معيط وجلس يذكرهم بالله عز وجل انصرف النبي كان عقبة بن أبي معيط كان ليه صديق غائب بالشام اللي هو أبي بن خلف عليه من الله ما يستحقه أبي بن خلف جاي من الشام فكفار قريش قالوا أنت عارفش إيه اللي حصل ده صاحبك وحبيبك عقبة بن أبي معيط أسلم وصبر ازاي يا جماعة ده أنا كنت سايبه بخير كان راجل عاقل يعني كده فايه اللي حصل يعني؟ جنن ولا ايه؟ قال والله سبق ونطق الشهادتين ومش عارف ايه والكلام ده كله ودخل في دين محمد. طيب ايه الحل؟ قال له اتصرف انت معاه بقى. فرحنا وقال يا عقبه اصبأت؟ قال لا ما صبأت. امال ايه اللي حصل؟ قال له ده ضيف عزيز جاء عليا فطلب مني كذا ما حبيتش اكسفه. قال له طب لو كنت لم تسبق بعد فاذهب وأت محمدا صلى الله عليه وسلم. وعقبه بن معيط سمع كلام صديقه ما هو سبحان الله ما هو الصاحب ساحب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله يعني على دين صاحبه فلينظر احدكم من يخالل اي من يصاحب راح عقبه بن ابي معيط يجري على النبي عليه الصلاه والسلام لقاه فين؟ لقاه جالس في حجر اسماعيل دخل ومسك النبي عليه الصلاه والسلام من تلابيبه وخنقه وبصق في وجهه الشريف فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض ونزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة ويوم يعض الظالم على إيه؟ على أصابعه لا على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا والآية دي وإن كانت نزلت في عقبة بن أبي معيط لكنها نزلت في كل من عاش على منهج أو على نهج عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق فسبحان الله فكان هذه قصة من قصص إيذاء شديد جدا تعرض له النبي عليه السلام وهل هناك أكثر من أن يتعرض النبي عليه السلام لأكثر من أربع محاولات للقتل يا سبحان الله أكثر من أربع محاولات للقتل حاجة عجيبة جدا ورغم ذلك سكت النبي وتحمل كل هذا الأذى من أجل أن يدعوهم إلى الله عز وجل سبحان الله يعني من ضمن الأذى الذي تعرض له النبي عليه السلام والحديث في البخاري ومسلم أمنا عائشة بتقول له يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد وما أدراك ما يوم أحد شوف يوم أحد لما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خمسين رامي على جبل الرماة النبي عليه السلام أمرهم بأمر واحد قال لا تبرحوا الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير لو لو شفتونا ات- متنا كده واتقتلنا كلنا والطير عمال بياكل من لحمنا خليكم مكانكم ولو شفتونا انتصرنا خليكم مكانكم لا تبرحوا الجبل فلما انتصر المسلمون في بداية الأمر ما كان من الرماة إلا أن قالوا خلاص الغزو انتهى فننزل بقى ونجمع الغنائم فقال لهم عبد الله بن الزبير اللي هو كان رئيس الرماة قال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ألا نبرح الجبل ولو رأيناهم تخطفهم الطير قالوا خلاص فنزل أربعون رجل وبقي عشرة على الجبل مين اللي شاف المنظر ده خالد بن الوليد كان ساعتها لسه مشرك رضي الله عنه وارضاه لأنه أسلم في عام الفتح خالد بن الوليد أول ما شاف الموضوع دوت راح لافف من حوالين الجبل كأنه يفر ورجع تاني وانقض هو وأصحابه على سبعين من خيرة أصحاب النبي وقتلوهم كلهم وبعد كده خلوا همهم في حاجة واحدة بس إن هم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام كان قبلها مباشرة يا جماعة كان المشركين عملوا حاجة غريبة جدا كانوا نصبوا شراكا مصيدة للنبي والنبي وقع فيها بالفعل حفروا حفرة وحطوا عليها أعشاب فالنبي ماشي فوقع فيها انكسرت رباعية النبي وشج جبينه ونزف الدم الشريف من على وجهه وكان النبي عليه في غاية الإعياء والتعب بشكل عجيب لما لقى المشركين قربوا عايزين يقتلوه نادى وقال نادى على أصحابي فاجتمع كم رجل اجتمع حول النبي تسعة سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين السبعة اللي من الأنصار لم نعرف لهم إلا- منهم إلا رجلا واحدا هيأتي الآن في الحديث إنما الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فلما اجتمع هؤلاء التسعة حول النبي عليه السلام قرب المشركون عايزين يقتلوا النبي فقال النبي ودم- ودايما زي ما بنقول حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يتاجر مع الصحابة والأمة من بعدهم إلا بالجنة ما عندوش غير دي. هي دي بس من يحفر بئر روما وله الجنة من يجهز جيش العسرة وله الجنة من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا ما فيش غير الجنة فقال النبي لهم المرة دي بقى المرتبة كانت عالية شوية قال والحديث رواه مسلم قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة مين يدافع عني دلوقتي حالا ولو مات هيبقى معايا في الجنة طبعا ما حدش يتأخر حط نفسك مكانهم بقى طبعا تضحي بحياتك كلها وبكل ما تملك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل سبعة كل واحد يخش لوحده من الأنصار كل واحد يخش لوحده يتقتل يخش اللي بعده يتقتل يخش اللي بعده آخر واحد في السبعة اللي هو مين؟ عمارة ابن يزيد ابن السكن ده الوحيد الذي ذكر اسمه في صحيح مسلم الراجل ده لما اتقتل رضي الله عنه وارضاه كان ليه مشهد مؤثر جدا اتحدى اعظم مخرج افلام على وجه الارض انه يجيب المشهد المؤثر ده عشان يعرضه هنا لا يمكن اول ما اتقتل عمل ايه فضل يزحف على ايديه ورجليه وهو في السكرات لحد اما حط خده على رجل النبي ومات كانه بيقول للنبي انا وراك وهفضل معاك لحد اخر قطره في دم يا سلام مشهد مؤثر جدا والنبي فعلا اتاثر بالمشهد ده ونظر الى صاحبي طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص وقال ما انصفنا اصحابنا ثم نفل كنانته كنانه اللي فيها السهام طلعها واداها لمين؟ لسعد بن ابي وقاص ودعا له دعوته المعروفه وقال ارمي سعد فداك ابي وامي يا سلام واخذ يرمي سعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح اللهم استجب لسعد اذا دعاك اللهم سدد رميته واستجب دعوته بابي وهو وامي صلى الله عليه وسلم فضل مين مع النبي يا جماعه؟ طلحه بن عبيد الله يا سلام موقف بقى لا ينسى ابدا الجيش بتاع المشركين كلهم حوالين النبي مين اللي فضل مع النبي مين اللي فضل مع النبي واحد طلحه بن عبيد الله فنظر اليه النبي وقال من للقوم قال انا يا رسول الله دخل طلحه بن عبيد الله كان النبي في الوقت ده بلغ من الاعياء مبلغا شديدا فجلس على الارض فتقدم طلحه مع اول دخله يقاتل فيها المشركين ضربوه ضربه بالسيف طيروا له صوابعه الاربعه تخيل فقال حس يعني من شدة الألم فحب النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعني يحفزه أكتر ويشجعه قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك والحديث عند أحمد بسند صحيح وفي رواية أيضا عند أحمد أيضا بسند صحيح قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا يا سلام شو بقى شو بقى التشجيع والتحفيز من النبي عليه الصلاة والسلام فتقدم طلحه بن عبيد الله يقاتل الجيش باكمله يا جماعه ويرجع ورا اول ما يفرق الجيش يرجع يشيل النبي ويرجع بظهره اول ما يقرب الجيش يحط النبي على الارض ويقاتل فضل كده في المنظر الجميل ده يعني من الحب ال- ال- الذي لا يوصف ابدا حتى وصل الى صخره عاليه مش قادر يشيل النبي فاق النبي افاق النبي عند ذلك فاق النبي حس كده انه في شويه نشاط فطلع على الصخره وقال كلمته الشهيره كما جاء عند الترمذي بسند صحيح قال اوجب طلحه اللهم اوجب لطلحه الجنه فكان من العشره الذين بشروا بالجنه يا سلام في روايه ثانيه عند الترمذي بسند صحيح أن رجلا أعرابيا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من الذين يعنيهم الله في تلك الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فسكت النبي دقائق معدودة ودخل طلحة بن عبيد الله ووقف على باب المسجد فقال النبي أين السائل عن عن تلك الآية فقام العربي وقال أنا يا رسول الله قال هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يا سلام وفي رواية هذا ممن قضى نحبه شوف المناظر شوف المشهد العجيب يقول طلحة بن عبيد الله في تلك الموقعة كما روى البخاري يقول والله لقد عقرت في تلك الموقعة في بضع وثلاثين موضعا من جسدي أكثر من ثلاثين ضربة بالسيف وأنا لسه بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان أبو بكر كما عند البخاري أيضا يقول والله ما ذكر يوم أحد إلا وقلت إن هذا اليوم كله لطلحة طلحة بن عبيد الله يعني يوم أحد هو طلحة بن عبيد الله بس كده مش قد إيه طب بالله عليك تعرف تحب النبي كده ده انت النهارده بنقول لك بس اتبع سنة النبي ما بنقولكش لا قاتل ولا دافع ولا شيل سيف ولا اعمل اي حاجة بنقول لك حب النبي هو النبي ما يتحبش هو في احب الينا من النبي صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه شوف كل الاذى ده فامنا عائشة بتسأل النبي نرجع بقى للسؤال بتاع امنا عائشة بتقول له يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد عشان كده انا ذكرت لك اللي حصل في يوم احد فقال اجل يا عائشة والله لقد لقيت من قومك ما لقيت يا ما شفت منهم لكن صبر وتحمل لله وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة يوم الطائف إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلاب اسمه كده ابن عبد ياليل بن عبد كلاب قال فلم يستجب لأمري عرضت عليه الإسلام ما استجبش طيب ده النبي عليه السلام يومها يا جماعة مشي 90 كيلو على رجليه ما كانش عنده دابة يركب عليها ما كانش عايز حتى يستعير دابة من واحد من الصحابة لا خدها على رجليه لوحده صلى الله عليه وسلم 90 كيلو في رمضاء مكة وحر مكة ومن ذهب إلى مكة يعلم حر مكة 90 كيلو على رجله صلى الله عليه وسلم لا يريد جاها ولا مالا ولا وزارة ولا أي شيء عايز يعبد الناس ديت لله لما لقى أرض مكة صخرة أرض صخرية لا تقبل بذرة التوحيد حب يغرس بذرة التوحيد في أرض الطائف فذهب إلى هناك فكان منهم ما كان عياذا بالله يعني لم يستجب الرجل لامر النبي طب سيب النبي يمشي لا مش تسيبه فصف له سماطين من الصبية والنساء واخذوا يلقون الحجاره على جسد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبكي ودموعه على وجنتيه تخيل منظر النبي بالمنظر ده حاجه عجيبه حاجه تقطع القلب بجد والنبي عليه السلام ما فعل شيئا سوى اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون، والدم ينزف من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذهبت وانا مهموم. عارفين الهم لما ينزل على قلب الانسان يخلي الانسان ينسى البدهيات، اي يعني حتى اسمه ممكن ينساه. فاكرين امنا عائشه في حادثه الافك لما بتقول لا اجد لي ولكم قولا الا كقول ابي يوسف. مين ابو يوسف؟ يعقوب عليه السلام. نسيت اسمه من شدة الهم فالنبي بيقول لها ايه فذهبت وانا مهموم فلم استفق ما فقتش الا وانا بقرن الثعالب قرن الثعالب مكان بيبعد عن الطائف خمسة كيلو متر النبي فضل ماشي خمسة كيلو متر مش عارف هو رايح فين قال فوجدت سحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف هجيب الجبل ده كده وده كده وهم في النص يموتوا فبما يرد نهر الرحمة وينبوع الحنان مش بقول لك مش رحمة للمؤمن بس رحمة للمؤمن والكافر والإنس والجن والطير والدواب صلى الله عليه وسلم قال لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله وفي رواية فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وده اللي حصل ده اللي حصل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خرج خالد بن الوليد وأمثالهم كثير خرجوا وكانوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف سبحان الله فشوف الأذى الذي تعرض له النبي عليه السلام ورغم ذلك صبر وتحمل صلى الله عليه وسلم شوف برضه مشهد ثاني عجيب جدا قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه وارضاه وكان سيدا لأهل اليمامة كان سيد أهل اليمامة في يوم من الأيام رايح يعتمر وكانوا يحجون ويعتمرون في الجاهلية لكنهم كانوا يلبون تلبية غير تلبية المسلمين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ده طبعا شرك بالله عز وجل فثمامة ابن أثال ماشي ورايح قبل نجد ورايح على مكة عشان يلبي مين اللي قبله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوه ولم يعرفوه هم ما عرفوش هو مين ده بس خدوه خلاص فهم واخدينه وطالعين راحوا رابطينه في سارية فين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شويتين وجاء وقت الصلاة وداخل النبي المسجد فوجد ثمامة مربوط في السارية فقال أتعلمون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله قال هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فتقدم النبي وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد عارفين ثمامة ده؟ حاول يقتل النبي ثلاث مرات والحمد لله ان فشلت كل محاولاته عشان بعد كده اصبح من خيره الصحابه سبحان الله فقال ماذا عندك يا ثمامه قال عندي خير يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد منا المال فسل تعطى منه ما شئت اللي انت عايزه تاخده فتر- فتركه النبي وعاد وقال اكرمه ثمامه كلمه اكرمه ثمامه كل صحابي كان عايز يطلع عينيه ويديها له لا يجيبوا اللي يجيب له اللبن واللي يجيب له التمر واللي يجيب له الخبز واللي يجيب له قعدوا يكرموا في ثمامه يعني غايه الاكرام لامر النبي مع انه مين؟ ده اللي حاول يقتل النبي ثلاث مرات طب بالله عليك حط نفسك مكان النبي لو واحد عايز يقتلك ثلاث مرات تعمل معاه كده عشان تعرف بس وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اليوم الثاني قالوا نفس الكلام اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامه؟ قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال عايز الفدية ها أفدي نفسي منك فسل تعطى منه ما شئت فقال لا نريد مالا أطلقوا ثمامة سيبوه سيبوه سيبوه زي يا رسول الله ده حاول يقتلك ثلاث مرات ونسيبه أطلقوا ثمامة سيبوه فخرج ثمامة وذهب غير بعيد فاغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما أردت أن أسلم أمامك حتى لا تظن أني أسلمت خوفا منك أبدا وإنما ذهبت غير بعيد حتى اغتسلت وجئت حتى أعلن الإيه؟ الإسلام أمامك يا رسول الله والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي ثم قال له ثمامة يا رسول الله لقد كنت نويت أن أعتمر فبما تأمرني فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشره النبي أي بشره بأن الإسلام يجب ما قبله أو بشره بمغفرة الذنوب أو بشره بجنة علام الغيوب جل وعلا فذهب ثمامة إلى مكة ملبيا فكان أول مسلم يدخل مكة ملبيا لله جل وعلا فدخل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلما ذهب إلى هناك نظر المشركون من هذا؟ قالوا هذا ثمامة وماذا يصنع؟ إنه يلبي تلبية محمد وأصحابه انقضوا عليه جميعا بكل ح- بكل عظم ومضرة وفضلوا يضربوا فيه لحد ما نزفت الدماء من وجهه فتقدم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتعلمون من هذا؟ هذا ثمامة سيد أهل اليمامة ولا تأتيكم الميرة ولا الحنطة إلا من أهل اليمامة أهل اليمامة يا جماعة كانوا بمثابة الريف بالنسبة لمكة مكة تعتبر مدينة وده الريف اللي بيجي لهم منه الأكل والشرب والزرع والثمار والفاكهة كل حاجة فمش هيعرفوا يعيشوا من غير الاكل اللي هيجي لهم منين؟ من اهل اليمامه. فقال لهم ثمامه: والله لا تاتيكم حبه حنطه، يعني حبه قمح حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حته بقى حرب اقتصاديه بقى. هو ده اللي احنا استعملناه مع اليهود في حرب 73 في سلعه واحده اللي هي البترول فكان النصر باذن الله جل وعلا. سبحان الله عمل حرب مقاطعة اقتصادية كاملة على المشركين وذهب إلى اليمامة وقال لهم ما فيش ولا حبة قمح توصل لأهل قريش إلا ما أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فجهدت قريش حتى أكلت العلهز قريش لما نرجع بالذاكرة لغزوة بدر في غزوة بدر كانوا بياكلوا كل يوم عشر جمال كان ناس مرفهين جدا عشر جمال وخمور وفاكهة وال- والغواني بقى والراقصات وع- وأغاني وحاجات بقى متعة ناس مرفهين جدا وصل بيهم الحال إنهم ياكلوا العلهز إيه العلهز ده؟ العلهز كانوا بيقصوا الوبر بتاع الإبل ويعصوه بالدم ويشووه وياكلوه شوف وصل مجاعة لدرجة إيه شيء عجيب جدا فجهدوا فأرسلوا رسالة إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان قال يا محمد إنك لتصل الرحم وإنك لتفعل كذا وكذا فأمر ثمام أن يخلي بيننا وبين النيرة خليه يبعت لنا الأكل فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يعمل إيه؟ كان ممكن ينتقم منهم لا خليهم لحد ما يموت أبدا فأرسل إلى ثمامة وقال خل بينهم وبين النيرة يا ثمامة فقال لهم ثمامة أما إذ أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأرسلن إليكم الطعام غدا فأرسل إليهم الطعام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز بس أقول سؤال صغير قد يخطر على بال أحدكم الأذى اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض له وده بحث جميل جدا وقد يكون جديدا وقد يكون أول مرة تسمعه إيه اللي خلى النبي يصبر عليهم كده هو النبي كان عاجز ان هو يرد على اذى المشركين يعني لما يجي عقبه بن ابي معيط ويخنق النبي النبي ما كانش قادر يضربه لما يجي واحد ويلقي التراب على راس النبي النبي ما كانش قادر يقتله كان قادر طبعا ايه الدليل على كده انتوا عارفين النبي كان قوته قد ايه يا جماعه حد عارف يعني آه، آه، آه، البحث العلمي في هذه المساله ولا اقول كلاما من الخرافات ولا الخزعبلات كله بفضل الله عز وجل بالسنه الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام ودي يمكن تكون معلومه جديده لبعض الناس النبي عليه الصلاه والسلام كانت قوته بأربعة آلاف رجل 4000 رجل ودي معلومه غريبه جدا واقولها لك بفضل الله عز وجل من صحيح السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري عن انس بن مالك انه كان بيكلم سيدنا قتاده رضي الله عنهما فقال له يا قتاده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف على نسائه التسع في ساعه من ليل او نهار يفعل كل ذلك بغسل واحد وفي روايه يغتسل عند هذه وعند هذه معنى الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من القدره ان ياتي ويجامع نساءه التسع في ساعه واحده بالليل او مش ساعه يعني 60 دقيقه يعني في وقت ورا بعض تسع نساء فقال له قتاده متعجبا أو كان النبي يطيق ذلك وهل هناك رجل يتحمل هذا العبء فقال له أنس إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا كم رجل؟ أربعين رجلا في رواية عند أبي نعيم في صفة الجنة بسند صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن أنس قال إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة خد بالك الروايه الاولى 40 رجل فقط روايه ابي نعيم في صفه الجنه 40 رجل منين من اهل الجنه طب قوه الرجل من اهل الجنه بكم رجل نرجع لروايه الطبراني في الكبير آه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع والحديث بسند صحيح سنده صحيح يبقى قوة الرجل من أهل الجنة بمئة رجل طب والنبي عليه الصلاه والسلام كانت قوته ب 40 رجل من اهل الجنه 40% بكام يا جماعه 4000 ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل ده التحقيق العلمي المسألة دي يا جماعة تحقيق علمي ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قوة النبي ب 4000 رجل يعني كان ممكن يخش أي غزوة لوحده ويخلصها وسبحان الله يعني لما ترجع لقول سيدنا علي بن ابي طالب كما في الصحيح كان يقول كنا اذا اشتد الباس واحمرت الحضر وحمي الوطيس كنا جميعا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله طب ورغم على الرغم من ذلك لما نرجع بقى نسال نفسنا كده من خلال قراءه سيره النبي النبي قتل كم واحد في حياته في كل حياه النبي منذ بعثه النبي الى ان مات 23 سنه قتل فيها كم واحد رغم انه دخل غزوات كثيره ما قتلش إلا واحد بس فقط مين هو؟ أبي بن خلف وكان ليها سبب طب ليه ما قتلش غير واحد؟ ليه ما كانش بيخش وهو شايف أصحابه بيتقتلوا ويتذبحوا ما كانش يخش يخلص كل المسألة دي لوحده صلى الله عليه وسلم لأن النبي ما جاش عشان يقتل الناس عشان الناس اللي بتقول إن الإسلام انتشر بالسيف لا مش بالسيف النبي ما كانش جاي عشان يقتل الناس النبي جاي لهدف واحد يعبد الناس لرب الناس هو ده الهدف الأسمى فكان النبي يدافع أكثر من أن يقاتل عشان المشرك لو شاف الرحمة في عين النبي فيسلم لله ويبقى ده مكسب يبقى هو ده المكسب سبحان الله فالنبي عليه لم يقتل إلا أبي بن خلف وده كان لعلة عجيبة أبي بن خلف بلغت به الجرأة والوقاحة على النبي عليه السلام إنه كان يعمل إيه كل ما يقابل النبي يقول له إيه لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة حس النبي عليه الصلاة والسلام إن السكوت بعد كده أكتر من كده هيبقى مهانة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك وقل ما كان يقسم النبي عليه الصلاة والسلام فلما أقسم لابد أن يبر قسما صلى الله عليه وسلم فلما قابله في غزوة بدر عمل إيه؟ يقول علي بن أبي طالب فكنا حول النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأوا أبي بن خلف فانتفض النبي فطرنا كالشعر من حوله يعني إيه؟ أول ما النبي عليه الصلاة والسلام انتفض كده كل الصحابة طاروا يمين وشمال ودخل النبي بالحربة وضرب أبي بن خلف ضربة يسيرة عملت كده زي ايه عارفين حتى لما لما واحد ينضرب ضربه بسيطه في ايديه وتعمل حبس دم كده هي اللي عملت كده يعني الحربه لم تنفذ في جسد ابي بن خلف فعاد يجأر كالثور ويخور ويصوت ويصرخ ايه اللي حصل لك ده لو كان واحد اتقتل ما كانش فالمهم ايه المشركين استغربوا قال والله لو نزل فوق رأسي جبل لكان أهون علي من تلك الضربة وخر صريعا ميتا لأن لي أقسم بالله أن يقتله ده الوحيد اللي النبي قتل مع ان قوة النبي 4000 رجل ده دليل على ايه يا جماعة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني في رواية جميلة قوي بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم لما اشتد اذى المشركين باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فابو هريره بيقول له يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين ده انت مستجاب الدعوه ادعي ان ربنا يخلصنا منهم فقال النبي إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة يا جماعة ده النبي عليه السلام كان بيخاف على الأمة من أدنى مشقة من أيسر الأشياء يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود والنسائي بسند صحيح يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة وفي رواية البيهقي ومالك بسند صحيح لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء شوف شوف قد إيه الرحمة يعني هو السواك ده مشقة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لولا إن أنا خايف أشق عليكم لكنت قلت لكم استعملوا السواك هو أمرنا بذلك أيضا لكن مش عايز يوجبه علينا عشان ما يشقش علينا صلى الله عليه وسلم ولذلك سبحان الله حديث رواه مسلم أيضا لما سيدنا حنظلة لقي أبا بكر فقال يا أبا بكر نافق حنظلة سبحان الله شوف لما صحابي يقول عن نفسه أنا منافق ما احنا يعني نسال الله العفو والعافيه نقول على نفسنا ايه فسبحان الله يعني ده, ده منا النهارده من يظن انه على ايمان جبرائيل وميكائيل يعني سبحان الله فيعني فبيقول له نافق حمضان فابو بكر ابو بكر شوف ابو بكر اللي هو يعني يعني ميزانه اعلى ميزان بعد ميزان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له أو يعني ايه اللي خلاك تقول كده وما ذاك قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين كلمة فكأن رأي عين حط تحتها كده ألف خط معناها إيه؟ معناها إن النبي كان دايما يركز على ذكر الجنة والنار ذكر الجنة والنار ليه؟ علشان الجنة والنار هي اللي هتظبط حياتك إحنا ناس أجريين أي مؤمن على وجه الأرض أجري ولذلك جاء في الحديث اللي رواه البخاري إن امرأة رفعت صبيها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ ده لي حج لك؟ فقال أجل ولكن أجر مع إن هي ما سألتوش عن الأجر هي سألته عن الحج هو قال لها ولك أجر ليه؟ عشان يحفزها على إن هي تاخده إيه؟ الحج خدت بالك فالنبي عليه كان دايما يذكر الجنه والنار كتير جدا ليه لان الانسان دايما يحب ايه يشوف الاجر انا بعمل ده ليه عشان الجنه طب يبقى جميل قوي طب اعبد ربنا ومالكش اجر مفيش لا جنه ولا في نعيم ولا في نعمه النظر الى وجه الله هتفطر صح ولا لا؟ اه يبقى لازم يكون في اجر فكان سيدنا حنظله بيقول كان رسول الله يحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين فاذا ما خرجنا من عنده وعافسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد الإيمان اللي كان عالي قوي عند النبي يعني بينزل شوية فقال له أبو بكر أو أنك لا تجد ذلك هو أنت بتحس بالكلام ده قال له أجل قال له أنا والله وده مين أبو بكر رضي الله عنه وارضاه طبعا يا بختهم على طول راحوا لمين للنبي عليه الصلاة والسلام فدخل حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة وما ذاك يا حنظلة يا رسول نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين فإذا ما خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى الرحمه لو انه بقى حد مثلا جه سال النهارده عالم وقال له الكلام ده ايه يعني انت لما تكون عندي بتبقى كويس بره لا ده انت منافق بقى فاهم ازاي؟ اه سبحان الله لا شوف النبي عليه السلام بقى شوف نهر الرحمه قال يا حنظله لو انكم تدومون على الحاله التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن اوعى تيأس ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة طبعا ساعة وساعة ناس فهموها بقى فهم تاني خالص واخد بالك وبيقطعه زي ساعة جنينتش ويقول لك ايه ساعة لقلبك وساعة لربك وساعة ربك ما بتجيش خالص فاهم ازاي؟ يعني ايه يفضل 24 ساعة للقلب وبس ربنا يعافينا لكن ساعة وساعة معناها ايه يا جماعة؟ معناها ساعة بيرتفع فيها الإيمان بسبب ايه؟ العمل الصالح وساعة ينخفض فيها الإيمان بسبب العمل الصالح والمعصية والغفلة عن طاعة الله عز وجل في رواية جميلة قوي إن النبي عليه السلام حديث البخاري ومسلم كان يقول إني لأدخل في الصلاة شوف رحمته وأنا أريد أن أطيلها يعني أنا بدخل في الصلاة وأنا نفسي أطول في القراية فأسمع بكاء الصبي ودي رسالة لأئمة المساجد فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي أسرع مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه أنا عارف إن أمه بتتألم دلوقتي فأنا رفقا بهذه الأم فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أسرع في صلاتي حتى لو طلع مش النهاردة إمام يبقى صوته حلو كده وفاكر نفسه بقى ما شاء الله وعمال شغال ربع واثنين وثلاثة والنساء فوق هتصرخ والأطفال يا عيني عمالين يقطعوا هو ولا هنا هو في دنيا تانية خالص لا يا جماعة ده, ده أمر النبي عليه السلام بل كان النبي صراحة يأمر الأئمة بتخفيف الصلاة حديث أيضا في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه صلي بقى مع نفسك كده قيام الليل فليطول ما شاء بل وفي الصحيحين أيضا عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه صلى بهم صلاة العشاء فأطال بهم طول بهم قوي فقال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ عايز تفتن الناس بدنا أفتان أنت يا معاذ إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى أتسألك أنا أذكر مرة شاب كان بيصلي بالناس في المسجد جنبنا فكان دايما يطول بيهم قوي راجل كبير في السن كده يا ابني يا حبيبي خف احنا يا ابني عظمه كبيره يا ابني ارحمنا مش كده فقال له حاضر يا عم الحاج دخل في الصلاه اللي بعدها راح مصلي في صلاه العشاء في الركعه الاولى بالفاتحه وقل هو الله احد والركعه الثانيه بالفاتحه وقل هو الله احد فبعد ما خلص الصلاه فالراجل راح له ايه رايك مش حلوه كده ايه, إيه, إيه الوحش اللي في كده يا ابني خليك بقى ماشي على الخط ده فسبحان الله يعني ايه يعني آه، طبعا المطلوب مننا ان احنا يعني نتوسط في المساله يعني لا يعني يعني لا افراط ولا تفريط نحاول كده ان احنا نتالف قلوب الناس خصوصا ان الامام ينظر لحال المصلين خلفه اذا كانوا وراك ما شاء الله كلهم شباب وعندهم ما شاء الله همه عاليه طول زي ما انت عايز انما شيوخ كبار وناس مش قادرين ومرضى وكده يعني يحاول الانسان ايه يعني يراعي ظروف المصلين من حوله آه، بل خشيه ده بنشوف من رحمه النبي عليه الصلاه والسلام صلاه التراويح يا جماعه الحديث في البخاري ومسلم النبي عليه السلام خرج فصلى بالناس صلاة التراويح مرة أو مرتين على اختلاف الروايات. في اليوم الثالث استنوه الكلام ده كان في رمضان. استنوا النبي عشان يخرج إليهم يصلي بهم التراويح فلم يخرج إليهم النبي عليه السلام إلا في صلاة الصبح. فقال بعد ما خرج أما إني علمت ما فعلتم أنا عارف إن أنتم مستنيني بره ولكني خشيت أن أخرج عليكم فتفرض على المسلمين شوف قد إيه رحمة النبي لأن طبعا لو كانت صلاة التراويح فريضة على المسلمين ما كانش حد يقدر يتخلف ولا حد يقدر ان هو ايه يتاخر سبحان الله بل في ليله الاسراء المعراج كما في الحديث الذي في الصحيح النبي عليه السلام ظل ينتقل من بين موسى الى ربه جل وعلا عشان يسال ربنا التخفيف في الصلاه انه كان كام صلاه؟ 50 صلاه يعني تخيل كده لو كان ده خمس صلات وكتير من الناس مش عايزه تصلي تخيل بقى لو كانوا 50 يعني الله اكبر ها تخش في الصلاه تيجي تسلم تقوم بتقيم ايه الصلاه اللي بعدها واللي بعدها تخلص لحد ما في بقى خلاص غير الصلاه وبس شوف من رحمه النبي عليه الصلاه والسلام ظل ينتقل من بين موسى إلى ربه جل وعلا لحد ما خففت الصلاة من خمسين إلى خمس صلوات بأجر خمسين صلاة فالحسنة بعشر أمثالها وكان النبي عليه السلام يوضح للأمة إن أمر التيسير أمر مطلوب مش إن أنت النهاردة تيجي تصلي من عشاء لحد الفجر مرة وتسيب الصلاة صلاة قيام الليل مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة لا ده أنت داوم على ركعتين قبل صلاة الفجر تصلي فيهم بخشوع كده نص ساعة وتتعرض فيها لنفحات ورحمات الحق جل وعلا أفضل ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قوم وتعرض إلى نفحات الله ورحمات الله في الثلث الأخير من الليل فجاء حديث جميل جدا حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادى على النيام من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له يا سلام كأني لسان حال كتير من المسلمين إن هم بيقولوا إحنا مش محتاجين لربنا والعياذ بالله مش لسان المقال لا ده لسان الحال تخيل لما ربنا ينادي علينا كل ليلة كل ليلة من يدعوني مين اللي عايز اطلب بدل ما انت يا اخي قبل ما تنام وصابح الصبح رايح تقضي مصلحه وبتتصل بفلان بيه وفلان باشا وفلان مش عارف ايه يا اخي قوم واطلب اللي انت عايزه من ربنا و- وعظم في الطلب اي يا رب ارزقني بعربيه 128 لا يا اخي اطلب يا اخي شبح انت بتطلب من مين؟ ده انت بتطلب من مالك الملك وملك الملوك عايز آه، فيلا ولا عايز شقة آه، آه، 65 متر اطلب يا أخي فيلا اطلب اللي أنت عايزه ده أنت بتطلب من مالك الملك وملك الملوك الذي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم وإلا هي أصلا لا تنقص من خزائن الله أي شيء ولكن هذا من باب تقريب الأفهام شو سبحان الله من يدعوني فأجيبه من يسألني فأعطيه من يستغفرني إيه خلاص ما حدش فينا عنده ذنوب من يستغفرني وشوف بقى بفاء التعقيب بسرعة فأغفر له يا سلام إلى أن يطلع الصبح ربك حبيبك ينادي عليك كل ليلة وأنت نائم غافل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أن المداومة على العمل الصالح بل إن سبحان الله طب ده النبي دعا لك دعوة جميلة قوي وأخبرك ببشرى عظيمة لو إنك قمت وصليت أنت وزوجتك شوف النبي عليه الصلاة والسلام حديث عند أبي داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا إيه رأيك تدفع كم عشان تشوف النبي كتير صح طب تدفع كم عشان تشوفه ويدعي لك أكيد أكتر أهو بيدعي لك هو من غير ما تشوف يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا وسماه رجل لأن هي دي الرجولة الرجولة مش في الجيب واحد يقول لك الراجل ما يعملش إلا جيبه والرجولة مش ترابيس وعضلات ومجانس لا الرجولة في طاعة الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم دول الرجال فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا عمل ايه يا رسول الله قام من الليل من جزء من الليل فصلى وبعدين ها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت مش قادره اقوم الدنيا برد واخد بالك ولا تعبانه فان ابت نضح في وجهها الماء اه طبعا لازم يكون يا جماعه في ود ورحمه كده في البيت امال يعني هو الواحد لازم يبقى في بيته كده خنشور ومكشر وقاعد وعامل فيها سبعه ابو السباع لا يا جماعه لازم يقول لها كلمه حلوه كده قوم يا ننوسه حنتوس اي حاجه يعني ايه يعني يحاول يكون لطيف مع زوجته وترتيف الميه كده واخد بالك وسبحان الله وصحيح فان ابت نضح في وجهها الماء طيب وبعدين ورحم الله امرأة طب ما كان كفايه النص الاولاني يا رسول الله هو راجل صحيح لا ما في رجاله ما شاء الله ناموسيتهم كحلي ما بيقومش غير على الظهر فامراته الفاضله المؤمنه هي اللي هتصحيه ورحم الله امرأة قامت من الليل ها فصلت ثم ايقظت زوجها طب مش عايز يقوم فان ابى نضحت في وجهه الماء خد بالك من لفظ يا اختي نضحت مش بحلة المية لانك ممكن تطلقي وتدعي عليا ربنا يمسك فيعني ايه نضحت في وجهه ايه الماء فإن قام خد بقى البشرى بقى النبي عشان دعالك في أول الحديث وادالك البشرى في آخر الحديث قال فإن قام الزوج والزوجة فإن قام وصليا كتب عند من؟ عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحديث عند ابي داود بسند صحيح طب بالله عليك تخيل كده لو انت قمت انت وزوجتك كده وقمت لها يعني قمت تصلي بها ركعتين قيام ليل هل تتخيل اسره بالمنظر ده ممكن بعد ما يصلوا قيام الليل ويصلوا الفجر في جماعة ما شاء الله ويجلسوا ويذكروا ربنا لحد الشروق ويصلوا صلاة الضحى ممكن يتخانقوا الصبح عشان ما فيش زيت وسكر في البيت طبعا مش هيحصل ليه؟ يعني بيت ده ده هم لسه كانوا عمالين بيقرأوا بقى ها وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ويصبح الصبح يتخانق عشان الشاي والزيت طبعا مش هيحصل خدت بالك؟ فالبيت لا تأتيه المودة ولا الرحمة إلا من طاعة الله سبحانه وتعالى طيب نشوف صور تانية جميلة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة شوف قد إيه يعني سبحان الله آه، حديث رواه مسلم عن ابي هريره قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل افي كل عام يا رسول الله فسكت ثلاث مرات افي كل عام يا رسول الله فسكت ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت شوف رحمه النبي لو قال له ايوه كان يبقى كل سنه واجب علينا ان احنا نحج وكان الناس ممكن تموت ده الناس بتحج كل كام سنه ورغم ذلك زحام زي ما انتم عارفين ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تعالوا نشوف صورة تانية جميلة برضه من صور رحمة النبي عليه السلام بالأمة تيسير الزواج للمسلمين يا سلام وتيسير الزواج ده من أعظم الأشياء ليه؟ لأن الشباب أغلب حاجة بتشغلهم إيه هي؟ الشهوة الإنسان يا جماعة لو ما كانش صاحب هم قضية يبقى قضيته الأولى هي الشهوة أما لو كان صاحب هم قضية فالشهوة دي آخر حاجة ممكن يفكر فيها فلكن الناس النهارده اغلب الناس مش اصحاب هم وقضيه يبقى الشهوه بتشغلهم نعمل ايه النبي عليه بيوجد لك الحل اتجوز بدري اتجوز بدري ازاي النبي عليه يسن قوانين للامه تمشي عليها عشان ربنا ييسر لهم الزواج فالنبي عليه السلام يقول اذا اتاكم والحديث رواه الترمذي باسناد حسن اذا اتاكم من ترضون خلقه أه؟ ودينه ما قالش الدين قبل الخلق ليه لانك ممكن تلاقي واحد عنده دين وما عندوش خلق وممكن تلاقي واحد عنده خلق وما عندوش دين فقدم الخلق على الدين لان الانسان صاحب الخلق بيبقى قريب جدا من الدين خد بالك مهم قوي فقال اذا اتاكم ده الكلام ده لمين للزوجه والاهل الزوجه بيقول لهم اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه نعمل ايه بفاء التعقيب والسرعه امسك فيه اوعى تسيبه فزوجوه طب لو ما عملناش كده قال الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وأي فساد أعظم من إن رجل صالح ما يلاقيش حد يقبله ولا يقبل إلا الرجل الطالح لا يبقى احنا نزوج الصالحين طيب وبالنسبة للرجل كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كلمة تنكح المرأة لأربع مش معناها إن الواحد لازم ينقي الأربع حاجات دولت لا ده النبي عليه بيقول لك في الغالب النساء بيتزوجوا بسبب صفة من الأربعة دول أو للأربعة دول تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها نعمل ايه يا رسول الله انت بقى توصلنا بايه انت تنقلنا ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاظفر الحق وفوز فاظفر بذات الدين تربت يداك صلى الله عليه واله وسلم كان النبي عليه الصلاه بيصهر الزواج لدرجه لا تتخيلوها حديث رواه احمد باسناد حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعظم النكاح بركه عايز بقى ربنا يبارك لك في بنتك وفي زواجها ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه اوعى تقول لا وهي بنتي اقل من بنت خالتها ولا بنت عمتها ده بنت عمتها جالها العفش من ايطاليا وجالها البوتاجاز من مر- من من قبرص وجالها مش عارف الثلاجه من من فرنسا لا النسيانة ابسط من كده احنا مش هنعمل بيتنا بيوت ازياء ده احنا عايزين بيتنا ده اهم حاجه يؤسس على التقوى ولما يكون انسان تقي يتقي ربنا في بنتك افضل عندك بمليون مره من انسان يكون عنده اموال الدنيا كلها لو كانت اموال قارون ويذل بنتك مش قادر قيل يا حسن إن لي ابنة ترى لمن أزوجها قال زوجها لمن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن كرهها فلن يظلمها مش هيحصل شوف النبي عليه السلام ده النبي عليه السلام يا جماعة جوز واحد بما معه من القرآن حديث رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك وده كان أمر خاص بالنبي كان أمر خاص بمين؟ بالنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين دي حاجة خاصة بالنبي فجاءت المرأة وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فسكت النبي والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدره لما يكون مش عايز حاجة كان يسكت فقام صحابي جليل لكنه فقير جدا فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة مش عايز تتجوزها أنا مش لاقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه معك مهر قال أجل معي إزاري أعطيها إزاري فقال صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك هتقعد عريان يعني فالتمس شيئا آخر ذهب وعاد قال لم أجد شيئا فإنما عايز يسهلها عايز يجوزه يجوز ما هو الراجل ما طلبش الجواز إلا لأنه محتاج يتجوز فقال التمس ولو خاتما من حديد ما قالوش لا بلاتين ولا ذهب ولا ألماس حتة حديدة كده وهات ونجوزها فذهب الصحابي تخيلوا ما لقاش خاتم من حديد حتة حديد ما لقاش فعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد لو واحد غير النبي يقول له أظن بقى يعني اللي معهوش ما يلزموش بقى حتة خاتم من حديد هتجوزها بيه بعد كده هتأكلها صفيح يعني هنجيبها لك ازاي دي المهم النبي عليه الصلاة عايز يجوزه يجوزه فقال أمعك شيء من القرآن أنت حافظ حاجة من القرآن قال له أجل معي صورة كذا وكذا من صور نسميها وده دليل على ان الصحابي ده ما كانش خاتم حتى ربع القران لانه مش معقوله كان هيكون خاتم القران كله وهيعدله 114 سوره قال معي سوره كذا وكذا من سور مسميه فقال نهر الرحمه وينبوع الحنان قد زوجتكها بما معك من القران وفي روايه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من هذا الرجل واشترط عليه ان يكون مهرها ان يحفظها تلك الصور التي ذكرها هو ده مهر هذه المرأة يا سلام شوف النهارده بقى لو واحد بقى دخل على حمل مستقبل ها معك إيه يا ابني هتقدم لها مهر؟ يا سلام يا عمي ده واحد صحابي يتجوز على صورتين انا معايا القران كله ان شاء الله الاخ ده لو كان عايش بيجي يحكي لنا ان شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب وشوف قد ايه آه، في حديث تاني عند احمد باسناد حسن في الشواهد سيدنا علي بن ابي طالب انتوا عارفين سيدنا علي كان النبي هو اللي مربيه كان كل يوم ليل ونهار في بيت النبي عليه الصلاه والسلام ففي يوم من الايام قال بس بقى النهارده بقى خش على النبي وقول له انا عايز اتجوز فاطمه رضي الله عنه فدخل عليه فاول ما دخل فنظر اليه النبي وتبسم وقال يا علي اتريد فاطمه؟ قال اجل يا رسول الله يعني سبحان الله شوف الفراسه اللي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام كانت شيء غريب جدا سبحان الله واذكر هنا موقف كده من باب يعني الاستئناس آه، ان سيدنا عمر بن الخطاب كان في خلافه سيدنا عمر يعني بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام فسيدنا علي بن ابي طالب كان في الليله دي كان نايم فراى في المنام آه، انه كان يصلي خلف النبي عليه الصلاه والسلام فالمهم فجاءت امرأة من الأنصار بعد ما النبي خلص صلاة الصبح فجاءت بصحن فيه تمر كده وأعطته هدية للنبي عليه السلام وقالت يا رسول الله قسمه على أصحابك فقام النبي وأعطى كل صحابي تمرة ومن ضمنهم مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي خد التمرة وخلصها بسرعة وقال يا رسول الله زدني ولو تمرة قال لا يا علي فسيدنا علي استيقظ في تلك اللحظة على صوت أذان الصبح فقال فقمت يعني الكلام ده كله كان في المنام قال فقمت أصلي الصبح خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح جاءت امرأة من الأنصار أيضا وأعطت صحنا فيه تمر لعمر بن الخطاب فقالت لها قسمها على أصحابك فسيدنا عمر إدى كل صحابي تمرة فجاء علي وقال له يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة قال يا علي لو زادك رسول الله لزدتك شو دي يعني سبحان الله فكان عنده فراسة غريبة جدا فسيدنا علي لما دخل على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا علي أتريد فاطمة قال أجل يا رسول الله آه، أمعك شيء تصدقه إياه الشيخ ياخد ريح من البلاط إذا كنت أنا باكل عندك صبح وظهر وبالليل آه، مفيش أي حاجة فقال له آه، الرسول صلى الله عليه وسلم أين الدرع التي كنت تقاتل بها قال إنها مكسورة حتة درع مكسورة قال ائتني بها فجاء علي بتلك الدرع ودخل بها على النبي فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم انا بقول لك بقى بالله عليك لو كانت بنتك افضل من فاطمه بنت النبي يبقى غني بقى زي ما انت عايز ده مهر فاطمه بنت النبي عشان سيده نساء اهل الجنه درع مكسوره يا جماعه سبحان الله ولذلك سبحان الله شوف التيسير العجيب الذي كان يفعله النبي عليه السلام يعني كان يقول لك اعظم ان اعظم النكاح بركه ايسره ايه مؤونه بل كان من آه، اصحاب النبي عليه السلام من تزوج وكان مهر زواجه ان يدخل الاسلام الحديث رواه النسائي بسند صحيح ام سليم اللي هو ام انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ام سليم لما مات زوجها اللي هو مالك فيعني ظلت هكذا لحد ما ايه انقضت عدتها فجاءها ط- ابو طلحه ابو طلحه الانصاري ال- بس كان قبل ما يسلم كان لسه كافر وكان رجل ما شاء الله وسيم وطول بعرض وغني وكان تتمناه تتمناه كل يعني امراه في قريش فجاء الى ام سليم وقال يا ام سليم اريد ان اتزوجك فعرض عليها مهرا كبيرا أفترض مثلا عشرين ألف دينار يعني كان غني جدا فقالت والله يا أبا طلحة مثلك لا يرد أنت عريس لقطة ما حدش يردك أبدا لكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه هو ظن في بداية الأمر إن هي تضحك عليه وعايزة فلوس أكتر جالها تاني يوم بضعف إيه المهر الذي عرضه عليه يعني مثلا عرض عليه 20000 تاني يوم 40000 فتبسمت وقالت والله ما أردت هذا ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه بالله عليك الواحد لما يلاقي واحدة بالمنظر ده يسيبها والله العظيم لو قدامي ثلاثة كمل بيهم الكتيبة والله ربنا يحفظنا يحفظنا فسبحان الله فالمهم في أول لما حد سمعنا الحمد لله مش هسمعهم الشريط ده فسبحان الله فاول ما شاف كده قال طب ومن وكيف لي بالاسلام؟ قالت له تذهب الى ايه؟ الى مسجد النبي عليه السلام وتسلم بين يديه. فدخل ابو طلحه من مسجد النبي، شوف برضه الفراسه عند النبي عليه السلام يعني شوف قد ايه؟ فاول ما دخل وقف على الباب والنبي عليه السلام ما يعرفش القصه اللي حصلت بين ابي طلحه وبين ام سليم وهو جالس بين الصحابه وقال نظر الى ابي طلحه وقال هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه. يا سلام فدخل أبو طلحة فأسلم فكان مهر أم سليم هو الإسلام ولذا قال راوي الحديث فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام يا سلام شفت قد إيه طب تعالوا نشوف صور تانية من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة شوف رحمة النبي عليه السلام بالأطفال الحسن والحسين في يوم من الأيام النبي كان بيصلي طلعوا فوق ظهر النبي وقعدوا يلعبوا والنبي ساجد تخيل ولم يتحرك النبي خشية أن يؤذي الحسن والحسين لحد ما شبعوا لعبوا وانبسطوا ونزلوا هم فقام النبي ثم قال نعم الجمل جملكما صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصحابة قالوا له يا رسول الله ده احنا ظننا أنك قد قبضت احنا ظننا من طول السجود إن أنت مت قال إن ابني هذين قد صعب علي فما أردت أن أؤذيهما في يعني إن أنا أقوم مرة واحدة فيقع شوف قد إيه الرحمة وكان يحمل أمامة بنت زينب يعني بنت بنته صلى الله عليه وسلم كان يحملها ويقوم يصلي بيها فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم طب تعالوا نشوف رحمته بالدواب مش انا بقول لك رحمه النبي عليه الصلاه والسلام بالمسلم والكافر والانس والجن والدواب بكل شيء بالدنيا كلها صلى الله عليه وسلم شوف رحمه النبي عليه الصلاه والسلام بالدواب يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ان امراه دخلت النار والحديث الصحيح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه دخلت النار في هره عملت معاه ايه؟ حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه كان بيقول لك خد الكلمه دي وافهم اللي بعدها كانه بيقول لك اذا كانت دي امراه هتخش النار بسبب انها اذت قطه امال اللي يأزم واحد يحصل في ايه خد دي وافهم اللي بعدها زي قول الله عز وجل يوما يجعل الولدان شيبه طب ايه ذنب الوليد هو الطفل مكلف طبعا مش مكلف والراجح من اقوال اهل العلم جميعا ان اطفال المسلمين جميعا في الجنه بل ورجح الامام النووي ونقل الاجماع اهل العلم على ان حتى اطفال المشركين ايضا في الجنه لم يبلغ سن التكليف وكل مولود يولد على الفطره ثم إذا بلغ أبواه إما يهودان وإما ينصران وإما يمجسان إنما قبل كده هو على الفطر شوف قد إيه فإيه اللي يخلي الولدان يبقوا يشيب تشيب يشيب رأسهم أو يشيب شعرهم كأن الله عز وجل يقول لك أيها الموحد إذا كان الطفل لما هيشوف يوم القيامة شعر راسه هيشيب أمال أنت يلي جاي لي بذنوب أمثال الجبال هتعمل إيه؟ شوف خد الكلمة وافهم اللي بعدها فالنبي عشان بيقول لك إن واحدة هتخش النار في قطة معناها إيه؟ ارحم القطة ارحم ارحم أي دابة تمشي على وجه الأرض ولك في كل كبد رطبة صدقة أي كبد رطبة لك فيها صدقة وفي المقابل يخبر كما في الصحيحين أنه غفر لامرأة بغي عملت إيه؟ سقط كلبا سقط كلبا ت- يعني يغفر لامرأة بغي بتتاجر بعرضها لأنها سقط كلبا أي نعم طب إيه إيه السبب في حاجة زي كده؟ يعني بالله عليك قارن واحسبها بالعقل واحدة بتتاجر بعرضها يعني ممكن تكون فعلت الفاحشة أكتر من ألف مرة سقط كلبا يغفر لها كل ذنوبه طبعا طالما غفر لها تفهم من سياق الحديث ان هي هتدخل الجنة مش قد ايه؟ ايه السبب في ده كله؟ وضح ذلك الامام ابن القيم توضيح عجيب جدا بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. المرأة ديت بغي والواضح ان البغايا بيكونوا في كامل الزينة والجمال انظر لأي امرأة تمارس هذا ال- ال- العمل عياذا بالله عياذا بالله تبص تلاقيها ايه ما شاء الله عاملة شعرها فورمة زي والمكياجات والروايح والعطور وأجمل لبس طبعا تبقى على سنجة عشر مش قد ايه فالمرأة دي خارجة واضح ان المرأة دي كانت ماشية في حتة صحراء ايه الدليل على كده ان هي لو كانت شافت الكلب بيلهث من شدة العطش لو لقت راجل معدي كانت لقيته لو سمحت شوية مية للكلب وخلصت المسألة صح فالدليل على انها ايه ما كانش في حد حواليها طيب المرأة دي سقط الكلب من ايه من البئر والبئر بيكون فين في الصحراء هتنزل المرأة في البئر هتتعرض لحاجة من الاتنين اما انها تموت بانها تنزل البئر فتسقط في وسط الماء لان البئر الحواف بتاعته ناعمة جدا يعني ما حدش يقدر ينزل الا اذا كان انسان مدرب ودي امرأة ضعيفة هتنزل البئر اما انها تسقط في وسط الماء فتموت او يكون البئر في وسط صخرة تنزل برضه تموت او على الاقل وده اخف الضررين شعرها هيتنكش لبسها هيتقطع المكياج بتاعها هيضيع ضحت بكل ده ليه يا جماعه هل في حد كان واقف يصورها ينزل لها خبر في اي جريده رسميه ال- جمعيه الرفق بالحيوان ابدا يبقى فعلت الفعل ده ليه قال لك فعلته ابتغاء وجه الله خدت بالك؟ قال الإمام ابن القيم فلما فاضت أنوار التوحيد غلبت ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة يا سلام شفت بقى الحكمة مع ان لفظ الحديث بسيط جدا لكن لما تقف مع ال- الحكمة او ما بين السطور تفهم ان هذه المرأة اخلصت في هذا الفعل فلو اخلصت لله عز وجل لكنت من اهل الجنة بفضل الله عز وجل اصحاب النبي بقى ورثوا الرحمه بال- بالدواب من النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمرو بن العاص لما جه ودخل مصر وفتحها وبفضل الله عز وجل نشر فيها الاسلام فلما اراد ان يرجع مره اخرى كان قد وضع الفسطاط اللي هي الخيمه بتاعته في مكان وحواليها خيام كتيره جدا للمسلمين فنزع كل الخيام عشان يرجعوا بقى تاني مره تانيه المدينه فجم يخلعوا او ينزعوا الخيمه بتاعت سيدنا عمرو بن العاص لقوا فوقيها حمامه فاضت ولم تفرخ البيض لسه ايه ما فقس فقالوا لعمرو بن العاص آه، وجدنا فوق الخيمه بتاعتك آه، حمامه باضت ولم تفرغ نعمل ايه نشيلها كده بالبيض و- وننزع الخيمه قال لا لا تزعجوا طائرا نزل برحاب المسلمين ولكن انتظروا حتى تفرغ مش كده وبس ويطير أفراخها ثم بعد ذلك ادى قرار جديد قال دعوا هذه الخيمة سيبوا لها ده نصيبها بقى فسميت هذه المدينة بمدينة الفسطاط تقليدا لهذا العبد العجيب والرحمة العجيبة بتلك الحمام سبحان الله ولذلك الإمام ابن تيمية له مقولة عجيبة يقول إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة الظلم يعني إيذان بهلاك الأمم والعدل إيذان بإقامة الأمم شوف قد إيه وعمر بن عبد العزيز لما كثر المال في بيت مال المسلمين كان يبعث من ينادي في 26 دولة كان بيحكم ربع الكرة الأرضية من ينادي في كل مسجد أين الفقراء أين اليتامى أين الأرامل أين المساكين من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين يرجع المال كله إلى عمر بن عبد العزيز فيقول أما ناديتم على الناس نادينا ولكن يا أمير المؤمنين عففت فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك يقول لهم طب خلاص من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين كلهم من بيت مال المسلمين من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين سبحان الله من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين ثم قال بعد ذلك وده الشاهد قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين يا سلام يا ريت المسلمين النهارده بينالوا من الخير مثل ما كان ينال الطير في عهد العدول رضي الله عنهم جميعا وارضاهم قالوا تبقى المال الكثير الوافر يا امير المؤمنين قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب اللي هم النهارده بيتصدقوا علينا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من بين رحمه النبي بالامه انه كان بيخشى على الناس من الدنيا وفتنه الدنيا فكان يقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ما تفعلون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما وعند الترمذي بسند صحيح كان صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت يعني ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء واختصر لك كل ده وقال لك صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر ووضح لك حاجة جميلة جدا إن الإنسان لو عاش على طاعة الله وعانى من البلاء والفقر والمرض والضيق والشدة ما لا يعلمه إلا الله هينسى كل دوت مع أول غمسة في جنة الرحمن حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار واحد كان في نعيم أشد من قارون لكن لم يشكر ربنا ولم يعبد الله عز وجل فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت نعيما قط شفت نعيم أي نعيم فيقول لا والله يا رب هو العبد عايز يكذب العبد في الوقت ده يقدر يكذب على ربنا هو ما بيكذبش هو فعلا الغمسة عملت له مسح للذاكرة من كل نعيم شافه في الدنيا شوف قد ايه قال لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة إنسان عانى من كل الأمراض والأسقام والابتلاءات والشدة والفقر والضيق وكل حاجة ولكنه كان راضيا عن الله عابدا لله فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط كل اللي أنا قلته ده كان صور من رحمة النبي بالأمة في الدنيا صورة أخيرة بقى من رحمة النبي بالأمة في الآخرة نجمعها كده في خمس دقائق عشان تعرفوا قد إيه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه السلام يخبر كما في الصحيحين يقول لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شوف قد إيه حب النبي ده أنا بقول لك لو تعرف تحب النبي ربع الحب اللي هو حبه لك يا سلام شوف قد إيه النبي عليه السلام كان بيحبك وشوف قد إيه النبي عليه السلام صبر وتحمل الأذى عشان أنت تبقى مسلم وعشان أنت تبقى محجبة معقول بعد ده كله سبحان الله النبي يعمل كل ده عشان خاطرك وانت مش عايزه تلبسي الحجاب اللي النبي امر بيه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته الا انا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي طب مين اللي هيفوز بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا يا سلام حديث ثاني رواه مسلم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة يا جماعة لما كل الناس هتروح لجميع الأنبياء ألا ترون ما قد بلغنا ألا ترون ما قد حل بنا ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول كل نبي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد فعلت كذا وكذا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أول ما الأمم والأمم إيه مش المسلمين بس المؤمن والكافر كلها وهي دي الشفاعة العظمى اللي هي المقام المحمود ليه؟ لأنه يحمده جميع أهل المحشر من المؤمنين والكافرين اللي هي الشفاعة لبدء الحساب يا سلام الناس في كرب عظيم حفاة عراة غرلا والشمس قد دنت فوق الرؤوس وقد بلغ العرق منهم مبلغا عظيما يعني شيء عجيب خمسين ألف سنة والناس واقفة في كرب شديد مين اللي يفرج عنهم هذا الهم النبي بأمر وإذن من الرب العلي سبحانه وتعالى فيحمده جميع الخلق في هذا الوقت فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه ويذهب ويطلب الشفاعة هل يطلب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيتي ولا لبناتي ولا لأزواجي أبدا يقول يا رب أمتي أمتي فيقول جل وعلا ارجع يا محمد فإني آتيكم وسأقضي بينكم سبحانه وتعالى تعال نشوف برضه صورة تانية من رحمة النبي عليه السلام النبي عليه السلام انتوا عارفين قد ايه عمه ابو طالب دافع عن النبي كثيرا ولكنه في النهايه مات على الشرك والكفر ولا حول ولا قوه الا بالله فالنبي عليه السلام كان يتابعه بالدعوه لاخر لحظه يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي بس قول كلمه التوحيد ولا اشفع لك عند ربي فمات وقال هو على مله عبد المطلب وفي اخر رمق قال ابو طالب والله يا ابن اخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك فمات أبو طالب على الشرك فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد دافع عنك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعته قال لقد سألت ربي أنا مش مستني إن أنت تطلب مني لا أنا عمري ما أنسى فضل حد أبدا لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين ولا حول ولا قوة إلا بالله بل ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن سبعين ألف واحد من أمتي سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب شوف قد ايه فقال الصحابة من هم يا رسول الله قال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون سبحان الله في رواية تانية أو في روايتين عند أحمد بسند صحيح إن النبي عليه الصلاة قال إيه سألت رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب شوف النبي ما سكتش قال فاستزدت ربي طلبت منه المزيد لمين برضه لآل بيتي ولا لبنات أبدا لأمتي قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا رواية تانية عند أحمد يعني مع كل واحد سبعين ألف يبقى سبعين ألف لسبعين ألف هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب في رواية تانية عند أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر قال فاستزدت ربي خد بالك الرواية دي جميلة قوي فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي يا سلام ثلاث قبضات من قبضات الرحمن جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تخيل بقى ثلاث قبضات من قبضات الرحمن جل وعلا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بل حتى والله ثم والله لو كنت من أهل الجنة والله ما هتخش الجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول خازن الجنة لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فأدخل الجنة ومعي فقراء المهاجرين وفي رواية فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام خد بالك الإمام ابن القيم علق على الحتة ديت ويقول لك ولا يقتضي ولا يقتضي السبق أن يكون ذلك في رفعة في درجات الجنة يعني مش لازم أن اللي هيخش الأول يبقى أعلى مرتبة في الجنة من اللي هيخش من بعديه فقد يدخل الفقير الجنة ويكون في مرتبة بعينها ويدخل الغني بعده بخمسمائة عام من أجل أن يحاسب عن ماله من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال ثم يدخل بعد ذلك الجنة فيكون في درجة أعلى من الفقير فليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بإخلاص النية لله جل وعلا سؤال أخير قبل ما نختم الدرس يا ترى عرفنا قدر النبي يا ترى حبينا النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي عليه الصلاه ايه كما في الصحيحين لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولده ومن الناس اجمعين وياتيه رجل انا في الحديث ده مسميه حديث المحب وبه اختم الدرس يقول الرجل والحديث عند الطبراني في الصغير والاوسط باسناد حسن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك شوف كلمة فما أصبر مع إنه لسه مصلي معاه دلوقتي يا الظهر يا العصر يا المغرب يا العشاء لسه مصلي معاه دلوقتي قال فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك فسكت النبي ونزل قول الرب العلي جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أذكر بعنوان الدرس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا ريت نبقى عرفنا قدر النبي حبينا النبي نتبع سنة النبي عشان نقابل يوم القيامة نشرب من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا بعدها ياخد بإيدينا ويدخلنا الجنة نعيش مع النبي وننعم بصحبة النبي وأصحاب النبي وننظر إلى وجه الرب العلي سبحانه وتعالى في تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد قد لامني فيه الكفور ولو ضرى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي